الليل واسجد لإله الكون أتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم أسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بدعي ربنا يرعاني ويزود في إيماني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله أنا هتغير وهقول لو سمحت لو سمحت لو سمحت كلمة كان جميلة قوي بنسمعها زمان كتير قوي قعدنا نقول هي الناس بقت فين من لو سمحت هو ليه ما عادتش البنت تطلب من مامتها وتقول لها لو سمحت ليه الولد ما بقاش يطلب من باباه ويقول له لو سمحت ليه لو سمحت بقت كلمة عزيزة ليه من فضلك ما بقتش موجودة بره بيقولوا دايما في أي كلمة بدايتها يقولوا please رغم ان please اللي بيقولوها هناك هي من فضلك ولو سمحت اللي عندنا وقديمة وموجودة وده كان أصل موجود في ثقافتنا وفي لغتنا وفي ديننا سبحان الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله أثر عندنا طيب لو سمحت كلمة بتبقى موجودة في اللسان على طول بس اللسان المهذب المؤدب المتربي تربية جميلة وسليمة التربية ملهاش علاقة بانك لازم تبقى غني ومعاك فلوس ومتعلم في مدارس امريكية واجنبية و- وبريطانية وغيرها وغيرها لا خالص العلاقة موجودة في الأدب اللي موجود في ديننا وفي أخلاقنا المصريين مسلمين ومسيحيين كان عندهم ثقافة مرتبطة مع بعض ما بالك ان عندنا اصل موجود في وصية من وصايا نبينا سبحان الله عندنا ثقافة موجودة ثقافة ادب ثقافة تربية ثقافة اخلاق ثقافة موجودة متعلمينها من نبينا لما بيجي يطلب بحسن طلب ويطلب ويطالب بحسن اداء كلنا عارفين القصة المشهورة الكبيرة لما كان زيد بن سعنة وهو يهودي على يهوديته في المدينة وهو جاي للنبي صلى الله عليه وآله يطلبه بشدة في أداء الدين اللي ميعاده أصلا لسه ما جاش وسيدنا عمر وهو قام بالسيف علشان يقطع رقبته لأنه مش مهذب لأنه مش مؤدب لأنه ما بيقولش لو سمحت من فضلك بطريقتهم وبأسلوبهم في عهدهم كل واحد له طريقة والنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا عمر لو أنصفت لأمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب لازم نبقى فاهمين يعني إيه لو سمحت عايزين نعرف يعني إيه من فضلك نرجع ونرجعها ما بين الأب وابنه والبنت ومامتها فكما يقول ربنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن محتاجين الأحسن محتاجين الأفضل محتاجين الأدب العالي محتاجين الأدب الرباني كنا بنسمع الكلام ده في زمن جميل والزمن اللي جاي إن شاء الله جميل وكل زمن نحياه نتنفس فيه بطاعة الله لنشم ونتنفس نسائم الحرية من قلب الثورة المصرية في ميدان التحرير بقول لك لو سمحت لو سمحت أنا محتاج إن أنت تبقى كويس معايا طبيعي جدا تبقى في مطالب فئويه زي ما كان موجود مطالب فئويه واحد مرتبه مش مكفيه على عيني وعلى راسي واحد مش عاجبه ال- الراجل المدير بتاعه لانه ظالم على عيني وعلى راسي واحد كان عنده دكتور في الجامعه مطلع عينه وبيسقط الت- الطلبه علشان ياخدوا عنده دروس على عيني وعلى راسي من حقك انك تطلب ومن حقك ان يبقى لك مطالب وطبيعي جدا ان فئات المجتمع كلها بقى عندها مطالب فئويه زي ما اولادك عندهم مطالب فئويه فئه الابناء على الاباء زي الاباء كمان عندهم مطالب فئويه فئه الاباء على الابناء زي الزوجه ما يبقى عندها مطالب فئويه فئه الزوجات على الازواج كل حد في الدنيا عنده مطالب بس المهم يطلبها ازاي وامتى هو ده اللي عايزين نقوله لو سمحت مش بس كلمه لو سمحت دي كمان معنى انا هتغير واقول لك ابقى فاهم امتى وازاي لازم يبقى عندي عقل وعندي حكمة لازم ابقى عارف امتى هطلب ويتنفذ طلبي وابقى عارف امتى ما استغلش الموقف امتى استثمر حياتي لان حياتنا كلها استثمار وحياتنا مبنية لله زي ما احنا بنقول ونكرر ونعيد ونقول التكرار بيعلم الشطار ونذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا واحد من الناس وكلكم ناس وكل اللي بيشوفونا لهم مطالب امتى وازاي لو سمحت من فضلك امتى يبقى لنا حكمة امتى ما نبقاش بنعمل أزمة ما أنا ممكن أعمل أزمة ممكن أروح لواحد مديون وأقول له أنا عايز الدين دلوقتي وكان النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم يمر فرأى أخا ينصح أخاه في دين له واحد عليه دين واخوه سايب الراجل المديون فبيقول له تاخد فلوسك وتاخد حقك وتعمل بما معناه فيقول له يا أخي دعه فإن الحياء من الإيمان من فضل ناخد فضل هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بسم الله من فضلك نرجع بعد الفاصل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أحسن طلب وأحسن أداء وأحسن طريقة مش شرط تبقى موجودة في زمننا ده موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وآله الزمن اللي كان والزمن اللي جاي والزمن اللي احنا فيه قصة سبحان الله في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة حنين في غزوة حنين خرجوا هوازن بكل ما عندهم من إمكانيات فكان النصر للمسلمين وانتصر المسلمين نصر عزيز ما شاء الله وكانت الغنائم كثيرة جدا فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسم الغنائم فأعطى المهاجرين وأعطى العرب وأعطى كل المسلمين لكنه لم يعطي الأنصار شيء فكان ذلك في نفس الأنصار وخلوني أقول لكم الحديث بمعناه ولا أستحي أن أمسك هذه الورقة وأقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله الغنائم يوم حنين وقسم للمتآلفين وهقول الكلام ده من هنا لأنه أنا بقرأ المعنى فعلا عايز أوصل لكم المعنى ونفهمه وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم ولم يكن في الأنصار شيء منها قليل ولا كثير وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم لقى والله رسول الله قومه فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم قال فيما أنا مش هعلق أنا هقول حديث بس زي ما هو قال فيما قال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد قال ما أنا إلا امرؤ من قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك في هذه الحظيرة فخرج سعد فسرق فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة حتى إذا لم يبق من الأنصار إلا اجتمع له أتاه فقال يا رسول الله اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى قالوا بلى قال رسول الله ألا تجيبون يا معشر الأنصار قالوا وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك المن لله ورسوله قال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فآتيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك فقالوا المن لله ورسوله فقال أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير تذهبون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ممكن يبقى في نفسك حاجة ممكن يبقى لك مطلب لكن فين وإمتى وإزاي وأدبك وكلامك إزاي مش عيب على الإطلاق أن يبقى لك مطالب مش عيب على الإطلاق أن يبقى في ناس لها مطالب العيب في الطريقة اللي بتطلب بيها العيب أن أنت ما تبقاش عارف إزاي تطلب وإمتى تطلب وبأي طريقة تطلب العيب لما يكون الناس بتحاول تتقدم لقدام وانت بتشنكلهم في النص بمطلب مش عيب انك تبقى مديون لكن العيب انك تتهرب من المدين او الدائن مش عيب ان انت تبقى دائن ومطالب حقك وعايزه لكن لازم يبقى عندك عقل وحكمة انت هتطلب وتاخد وانت هتطلب عشان بس تعمل مشكلة في كتير من الناس بيبقى عليهم فلوس ومزنوقين وعليهم دين او لهم مطالب ايا كانت المطالب لكن العيب في طرق التعامل ما بين دول ودول لو انت عايز تأجل دينك اطلب بأدب قول من فضلك انظرني سبحان الله ومن حقك شرعا على فكرة ومن حقك انت كمان وانت دائن او واجب عليك انك تطلب بأدب فنظرة الى ميسرة الميسرة جاية وان شاء الله الايام الطيبة كتير جاية انا هتغير وهطلب بأدب وهعرف ازاي اطلب واطلب امتى واطلب فين واطلب من مين واطلب ازاي وادي اللي عليا كمان ازاي خلينا ناخد بعد الفاصل وسائل عملية للتغيير الحقيقي هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بسم الله من فضلك لو سمحت اللي عايزين نتعلمه عايزين نتعلم التحضر لان المظهر مظهر تحضر من فضلك لو سمحت حاجة موجودة عندنا وموجودة في ديننا من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ده حديث عن النبي صلى الله عليه وآله إن صح من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خليك يا أخي حتى وانت بتطالب بحقك تتعامل مع الناس بطريقة فيها نوع من اللين والرفق والرحمة لأن اللي بيبقى فيه مكفيه سبحان الله وما تختارش حد ودي الأمثلة والنماذج العملية اللي هقولها لك أنا عايز أعدهم على إيديا وأنا بقول أنا هتغير من دلوقتي بكل مشاعري وأحاسيسي بجوارحي وأنا متوكل على الله وأنا مؤمن بيه وأنا أتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا التغيير إن أنا هتعلم أتعامل مع الناس بأدب وأنا ليا وأنا عليا وأنا بطلب وهبدأ من دلوقتي بأن أنظر أنظر يعني إيه؟ أديله فرصة أديله حيز مساحة مساحة من الوقت مساحة من المال مساحة من المجهود مساحة من الصبر علشان ما اخسرش حد فأول حاجة أقولها لك اوعى تخسر حد لأنك لو خسرت الناس هم الكن هم اللي حواليك والأيام دول سبحان الله جل شأنه ومجمع التحرير هنا هنلاقي هنا جوه المجمع سبحان الله ناس كانوا عظام قوي قوي قوي لواءات ورؤساء وسلاطين وحكام لهم سطوة كبيرة جدا بس سبحان الله بعد القوة والجبروت بيبقوا على المعاش له حاجة عايز يشغل ابنه أو عايز يشغل بنته ولا يجوزها ولا حتى يعيش في وسط الناس مستور ولا بتبقى له حتى الحياة صعب إن الناس تقابله كويس ويقابلها كويس النفوذ والسلطة والجاه علمونا الأدب الراجل اللي داس على الناس برجليه في يوم من الأيام أكيد هينداس والراجل اللي سمح للناس وسامح الناس أكيد في يوم من الأيام هيتسامح كله سلف ودين كله سلف ودين كله عطاء عطاء قبل الأخذ واللي انت هتبذره بذر في الأرض هينبت شجرة لو سمحت أدب هتاخده أدب من فضلك ذوق هتاخده ذوق تعلم ما تخسرش حد تعلم ان الأيام دول وتعلم إذا كان النهاردة معاك أو النهاردة أنت قادر تدي ادي بأدب واطلب بأدب وخلي ما بينك الناس أحبال موصولة اوعى تخسر حد وخليك متحضر كاتب في الورقة ديت كلمة عشان ما انساهاش اتعلموا في الغرب يطلبوا مطالبهم بأدب اتعلموا في الغرب ان هم مش ياخدوا بس تصريح عشان يطلعوا مظاهرة لا يعرفوا امتى مش يوقفوا الشغل عشان عجلة التنمية ما توقفش على الإطلاق محتاجين يا جماعة نتقدم والزمن ده زمن التقدم اللي مش هيستثمر حياته اليومين دول احتمال كبير حياته كلها تضيع من غير ما يستثمرها اللي مش هيركب القطر اللي رايح للنمو وللرخاء وللرفاهية وللأخلاق وللذوق هيتنيه موجود في المحطة اللي هتتنسي ومحدش هيروح لها تاني المحطة هتبقى موجودة في بلاد قديمة خالص مش موجودة عندنا في بلاد على فكرة موجودة تحت الأرض في الصين وفي تايلاند وفي مصر حتى الفراعنة اللي كنا كلنا بندرس ثقافتهم وحضارتهم اللي بنشوفها موجودة زي ما احنا موجودين قدام مجمع التحرير المتحف المصري حضارات اندثرت وماتت ولم يبقى منها إلا الرقي الإنساني إلا الحضارة الإنسانية اللي موجودة في الأدب وفي الأخلاق وفي التكنولوجيا اللي ممكن تندثر وممكن تروح وكلنا عارفين قصة عاد وثمود وقصة التقدم الحضاري لدرجة ان قالوا ان الفضاء كان فيه مراكب بتطلع الفضاء قبل الطيارات زمان موجودة في المعابد وفي القبور اللي تحت الارض اوعى تكون من الناس المدفونين تحت الارض او في الاخر تروح تحت الارض اطلع فوق وارفع رأسك يا اخي فانت مصري وانت مسلم وانت انسان وانت متحضر وانت راقي وانت العالم كله بيتكلم عليك دلوقتي ان انت انسان وتطلب بحقوقك بأدب وذوق ورقي وده اللي هتورثه لعيالك وده اللي هتورثه وهيورثوه عيالك لعيالهم ولكل الأجيال القادمة احنا ناس متحضرين انا هتغير هتغير هتغير للأفضل للأحسن لفوق طالعين كلنا إن شاء الله متحضرين متقدمين نشوفكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بدعي ربي لا